كان زمان لما يهلوا على المسرح هما الفرحة اللي بجد كان زمان أشهر ثنائي في السينما المصرية يا شوشو انت يا ست هانم الرحمة كان زمان يتلموا حوالين الراديو عشان يسمعوا ساعة لقلبك محمود انت نايم يا حبيبي كان زمان بطلوده واسمعوده ياما لسه نشوف وياما الغراب يا وقعة سودا جوزوه أحلى يمامة ويا ترى من هي اليمامة كل حاجة هتعرفوها في كان زمان مع بوسي الخطيب على تسعينات FM
كان زمان مع بوسي الخطيب كل يوم أربع الساعة ثلاثة ونص العصر على تسعينات FM
يا مساء الفل والجمال على احلى جمهور تسعينات اف ام هنعيش معاكم احلى ذكريات وذكريات النهارده مع فنانه جميله جدا لو قعدنا نتكلم عنها في حكايات وحكايات مش هنخلص محتاجين حلقات بصراحه إيه، فنانتنا النهارده فنانه بجد ابدعت إيه، فنانه مش هنقول انها ملكه الافيهات زي عبد الفتاح الاسري لا هي يعني هي الوحيده اللي نافست فعلا عبد الفتاح القصري في آه، الافيهات وفي القفشات آه، فنانتنا النهارده الفنانه الجميله اللي كانت دايما تقول يا خالق الاكوان فنانتنا النهارده الفنانه المبدعه الفنانه الجميله عانس السينما المصريه
يوم بتزيدي حلاوة عن يوم ايه فايدة الحلاوة الحلوة من غير ما حد يحل بيها يا ام كامل ايه فايدة التفاحة الحلوة من غير ما حد يقطمها يا ام كامل ايه فايدة الحلاوة السمسمية من غير ما حد يقرقشها يا ام كامل
صاحبة الوسادة الخالية الفنانة الجميلة زينات صدقي الوحيدة اللي زي ما قلنا هي اللي كانت بتنافس عبد الفتاح القصري في كل إفهاته كانت بتشاكسه دايما ودايما عاملين هما الاتنين زي القط والفار تعالوا نشوف كده
صبي من دمي انا فين ايه اللي جابني هنا يا دنوبة دنوبة دنوبة حلوة وخير اي نافوخ اتفتح يا بلدي ما تضربنيش ما تقربنيش الى الوراء الى الوراء الى الوراء
زينات صدقي صاحبة أشهر حلة ملوخية اتدلقت على حسب الله السادس عشر عبد السلام النابلسي
لها يا رب افرجها من عندك يا كريم ابسطها يا الله كفاية ما تبسطهاش أكتر من كده عشان تبطل طولة اللسان انا الانسة حنفي يا مهدى الى الحديقة يا وريد افريقيا معلش يا ست ثانية ده من عشمه كده يا ولية يا مجنونة بتدوق الملوخية على راس الفن تطفي اشتعاعات العبقرية كنت ناوي ابعتها لك انت والقناطيش بتوعك عشان تبروا نفسكم ذاتك ما تستهنش والنبي لا نطرتك بالدكان والله لم بيتكوا على البلاط هخليك يا حسن الله تقول على ما تبسطهاش اكتر من كده وعبد السلام النابلسي وحسب الله السادس السادس عشر نابليون ال- الموسيقى آه، زينات صدقي كانت من اكتر الفنانات اللي عندها عفويه وعندها تلقائيه لدرجه ان هي كانت بترتجل الكلام كده يعني في نصوص كتير في الافلام كانوا بيسيبوها خلاص آه، مثلي انت الدور ده يا زينات وفعلا كانت بترتجل وبتقول احلى كلام واحلى افيهات كلنا حافظينها وعارفينها لحد دلوقتي يعني مثلا لما كانت بتقول الوحش الكاسر الاسد الغادر انسان الغاب طويل الناب ولا لما كانت بتقول مش كويس على العقل الباطن والله زينات صدقي بجد أسطورة كوميديا حاجة كده يعني مستحيل إنها تتكرر تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم عن أسرار وكواليس وحكايات هنعرفها بس في كان زمان يلا بينا نطلع فاصل على تسعينات اف ام
قولوا قولوا قولوا قولوا الحقيقة قولوا بحبه وبحبه من أول دقيقة قولوله قولوله قولوله قولوله الحقيقة آه، قولوله بحبه بحبه من أول دقيقة قولوله بحبه ومتوهني حبه قولوا له بحبه ومتوهني حبه في بحوره الغريقة أبو عيون جريئة أبو عيون جريئة في بحوره الغريقة أبو عيون جريئة أبو عيون جريئة كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي فات رمش الجري وندمني وفي أجمل عيون توهني فات رمش الجري وندمني وفي أجمل عيون توهني قولوا له ندهني ليه حيرني وشغلني طبعا الأغنية الجميلة قولوله قولوله في شارع الحب وكانت المبارزة الفنية ما بين آه، زينات صدقي وما بين عبد السلام النابلسي حسب الله السادس عشر هي عمالة بتعزف بالموسيقى ال- الحديثة بتاعتها هو طبعا بالموسيقى القديمة بتاعته ومبارزة فنية قدام عبد الحليم في شارع الحب آه، تعالوا بينا بقى نروح نشوف آه، أسرار وكواليس عن آه، زينات صدقي تعالوا بينا نروح اسكندرية اتولدت في حي الجمرك باسكندرية سنة 1912 آه، والدها كان تاجر كبير آه، دخلت المدرسة وخدت الابتدائية لكن آه، انتوا عارفين ان الحال في الزمن ده ان ال- دايما الاب والام بيدوروا على ان البنت تتجوز وتقعد في البيت وتتجوز وتستنى ابن الحلال لكن آه، ابوها في سن وهي عندها 13 سنة آه، مات ولما مات آه، والدتها خافت عليها جدا هي كانت جميله وعينيها خضراء وممشوقه القوام كده وكانت حلوه قوي وكان بيتسابق عليها العرسان خافت عليها فاول عريس اتقدم لها وكان دكتور آه، ابن عمها وكان اكبر منها ب 17 سنه وهي كان عندها 15 سنه الجوازه قعدت سنه بالعافيه طبعا كان بيسيء معاملتها كان بيضربها كان بيهينها هي ما قدرتش تستحمل ما كانش في توافق ما بينها المهم اتطلقت وهي لسه ما كملتش 17 سنه آه، زينات صدقي كان صوتها حلو قوي وكانت بتحب الغنى قوي آه، كانت بتحب بقى تغني في الافراح تغني في حفلات مع اصحابها ومع اصدقائها ومع قرايبها آه، ده كله طبعا من ورا عيلتها ولما عرفوا آه، ابتدوا يمنعوها ابتدوا يحبسوها لكن هي كانت بتحب التمثيل وكانت بتحب الغنى وكانت بتحب ان هي آه، يعني هي بتحب كده هي هي عندها جواها موهبه عايزه تطلعها لدرجه ان هي آه، قدمت في معهد آه، التمثيل اللي كان عامله في الوقت ده زكي طليمات آه، طبعا قعدوها منه و- ومنعوها ان هي تروح ما لقتش حل غير انها تهرب فعلا هربت مع صاحبتها خيريه آه، صدقي آه، للبنان وقعدت فتره هناك ولما اشتهرت شويه واشتغلت آه، هناك في ال- في الكازينوهات والملاهي وابتدت تاخد صيت بقى ان هي اتعرفت هناك آه، خافت من اهلها فابتدت انها تسمي نفسها هي كان اسمها زينب محمد سعد فخدت لقب آه، صاحبتها آه، صدقي وسمت نفسها زينا- آه، زينب صدقي المهم رجعت من لبنان وراحت على القاهرة طبعا آه، قلعة الفن في الوقت ده م- آه، بديعة مصابني واللي كانت آه، أي حد بيحب يتعلم غنى يتعلم فن يتعلم رقص أي حاجة كان بيروح لبديعة مصابني راحت هناك واتعلمت الرقص ورقصت فترة لكنها ما كانتش بتحب الرقص هي من جواها بتحب التمثيل بتحب تقول مونولوج بتحب عندها موهبه مدفونه آه، هي كانت في الوقت ده كانت بترقص جنب تحيه كاريوكا وجنب ساميه جمال آه، لكن هي ما كانش عاجبها الحال في الوقت ده طبعا عارفين ان نجيب الريحاني كان متجوز آه، بديعه مصابني آه وفي مره من المرات شافت نجيب الريحاني قامت جري وراحت له وقالت له انا عايزه امثل انا ما بحبش الرقص ومش عايزه ارقص قال لها خلاص تعالي وانا اجربك في التمثيل بديع مصابني كانت بتحبها جدا وعايزاها تفضل موجوده في الرقص لكن لدرجه انها كانت هتعلي اجرها لكنها رفضت وفعلا راحت لنجيب الريحاني علشان تتعلم التمثيل وتمثل معاه في مسرحياته المهم اداها اول دور كده دور يعني واحده خدامه صالحه اللسان كده لقاها نفعت في الدور قوي وشاطره وبتتكلم وبترتجل والناس بتضحك ومنفعله معاها طب خلاص اد- اه ابتدى ان هو يخلي بديع خيري يعمل لها ادوار مخصوص علشانها وفعلا عمل لها دور آه العانس صليطة اللسان اللي دايما مشاكسة اللي دايما بتدور على العريس والدور ده لبس فيها على طول في كل أفلامها وفي كل مسرحياتها آه، كان اول آه، اول مسرحيه اشتغلت فيها مع آه، نجيب آه، الريحاني كان اسمها الدنيا جرى فيها ايه آه، وسنة 1936 شاركت في أول فيلم ليها بسلامته عايز يتجوز وبعد كده سنة 1937 قدمت وراء الستار وبحبح باشا وتمن السعادة وعنبر وعفريتة هانم وليلة عيد والأنسة ماما ابتدت تاخد أدوار صغيرة ولكنها كانت ناجحة جدا وليها كده يعني دور جذاب الكاميرا كانت ب- يعني بجد بتحب آه، زينات صدق كانت آه، ال- الكاميرا ما بينتش جمال ص- زينات صدق لانها مش عايزه تبين جمالها قد ما عايزه تبين آه، افهاتها حركاتها آه، طريقتها وهي بتشاكس الممثلين طريقتها وهي آه، ماليه الدور وعماله تقول هنا وهنا وبترتجل وفعلا كانت جميله جدا وبتخطف الكاميرا وبتخطف كل اللي واقف ورا الكاميرا آه، زينات آه، صدقي لما مات آه، نجيب الريحاني انضمت لفرقه اسماعيل ياسين آه، وكان بينها وبين اسماعيل ياسين كده مشاكسات كده فعلا عاملين زي القط والفار هما الاتنين هي كانت بتخاف منه جدا كانت بتقول ان هو بيحسدها في كل اعمالها آه، كانت بتعمل اكتر من 20 آه، فيلم في السنه زي اسماعيل ياسين اللي كان بيعمل 20 و16 فيلم في السنه آه، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني ونشوف ايه هي المغامرات اللي بين اسماعيل ياسين وزينات صدق يلا بينا نطلع فاصل
ونجحنا اهو في المدرسة قالوا قالوا احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة قالوا قالوا قالوا احنا هنا احكي له ازاي احنا تعبنا واخدنا مية على مية وقولي له كمان ازاي جبنا كل الدرجات النهائية خدنا سؤالين في الجغرافيا وجاوبنا عليهم بالعافية ستين سؤال أين تقع في الخرطة أوروبا؟ جيم جواب تبقى على شمال كوبري القبة ستين سؤال فين صحراء مصر الغربية؟ جيم جواب بعد الرد هوت بشوية وعرفنا كده كده من نفسنا من غير ما حد يقول لنا الو الو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة الو الو الو احنا هنا
خد يا سي ممدوح اذاعه من اسكندريه من اسكندريه
والانجليزي سيبك منه ما تسأليش ابدا ابدا عنه ضعيفة جدا فيه معرفش غير بس I love you very much وأما في النحو والصرف جاوبنا بالكلمة وفي الحرف ستين سؤال هل تعرفي كان واخواتها جيم جواب واعرف عمتها اه وخالتها لها اخت اتجوزت والتانية اتجهزت ورجعنا لكم تاني وزينات صدقي ست الستات وجميلة الجميلات آه، زينات صدقي كانت ليها مغامرات كده مشاكسات مع آه، اسماعيل ياسين مع عبد الفتاح القصري آه، زي ما شفنا في المقطع اللي فات آه، ليها بقى مع اسماعيل ياسين حكايات كده ايه هي كانت هو كان دايما بيحب يتصل بيها على طول و- واول ما يتصل بيها ايوه يا زينات عامله ايه اخبارك ايه مثلتي ايه ولا بتمثلي ايه ولا عندك افلام ايه هي تقول له الحمد لله الحمد لله ما كانش بتقول غير كده واول ما يقفل السكه تجري جري وتجيب ورقه وتعملها عروسه وتبتدي تخرم فيها من كتر خوفها لحسين اسماعيل ياسين يا حسين ده هي كانت بتخاف منه قوي تعالوا بينا نشوف المقطع ده مع زينات صدقي واسماعيل ياسين
كانت ايه؟
كانت كانت كانت ايه؟
اقول لك يا ستي كانت ست طيبه واميره ولسانها بينقط سكر الفاتحه كمان مره على روحك يا حماتي فاتحة عليك وعلى اللي خلفوك وسابوك على ذي الارض يا وابا يا عيا صباح الخير يا حماتي امه لما تجيلك ما تخلفكش رجال سليم
يا سلام على ذوقك الحلو يا سلام على كلامك اللي بينقط سكر كل سنه وانت طيبه يا حماتي لا بلاش سنتك سودة يا حماتي سنتك سودا ومطينه طين عليك وعلى اهلك
مرة تطلع حماته ويبهدلوا بعض مرة تطلع عانس في ابن حميده وهتموت وتتجوزه يعني كانت بتطلع معاه في كل الأفلام بأشكال مختلفة آه، زينات صدقي كانت ليها كده يعني حالة خاصة هي كانت آه، عايشة لوحدها وده لأن أهلها آه، طبعا اتبروا منها لما آه، اشتغلت في الفن وقعدت فترة طويلة قوي مقطعاهم وخايفة تروح عندهم وخي- وخايفة إن هي آه، تقرب منهم وقالت في مقطع نادر كده ل- للتلفزيون المصري لما كانوا بيكرموها آه، عن حكاية إن أهلها كانوا بيتبروا منها تعالوا فينا تعالوا بينا نشوف المقطع ده
حساتك ايه بقى؟ أحسن انا كنت عايزه ان قرايبي اللي كانوا بيلموني ومتبرئين مني لحد دلوقتي كان نفسهم بس طبعا تسجيل تلفزيون مش كده؟ وكلهم عندهم تلفزيون وهيشوفوك اللهم انصر الفنانين على اهاليهم اللي, اللي هم ما بيعترفوش بالفن لا آه. آه. اه نفسهم يشوفوني علشان يعترفوا بيا لا ده انت الظهر بقى عشان يح... عشان من قلبهم كده يقولوا زنات قريبتنا
لا قطعا بعد ما الدوله ادت لهم يعني التكريم والمكانه الكبيره دي قطعا يعني كل واحد يفخر انه يبقى له قريب فنان بيؤدي رساله في المجتمع زي
لا لا مدام زينات نعم.
آه، هل ما زلت يعني بنفس روح الكوميديا والفكاهه اللي عهدناها فيكي في انا الافلام هقول للشيخ حاجه يمكن انا الوحيده اللي بعترف بسني بالحق انا مولوده 4 مايو سنه 12 يعني 61 مش كده لما تكون 81 واحد وزائد واحد انا مستعده اشتغل في ال 24 ساعه 24 ساعه نفس نوع الادوار اللي كنت بتؤديها نف... اهو اللي اللي يناسبني اشتغله لا الكوميديا يعني هل ما اللي يناسبني يعني ما اقدرش اشتغل بنت 12 لا سنه مثلا مش السن لا آه.
نفس نوع الدور يعني ان شاء الله دور عفريته انا مستعده اشتغل اعمله كويس كانت بسيطة وعفوية وجميلة قوي تلقائية جدا عندها عفوية أهالينا يعني ال- الست البسيطة إيه، بنت البلد الجدعة اللي في قلبها على لسانها آه، زينات صدقي كانت جميلة قوي وبعد فترة آه، آه، كان ليها أخت اسمها سنية وكانت بتخلف آه، ولاد كتير قوي عندها 13 ولد وبنت اسمها نادرة آه، حبتها قوي وخدتها معاها وطلبت من امها انها تتبناها وتخليها معاها على طول وفعلا عاشت معاها نادره و- وخل... واتجو- وكبرت وجوزتها ونادره جابت آه، ولد وبنت توأم آه، عزه وطارق آه، قالوا عن زينات صدقي اشاعات كتيره قوي وحاجات كتيره قوي بجد ما تتصدقش تعالوا بينا نشوف الاشاعات الكتير اللي اتقالت على زينات آه، صدقي يعني قالوا عنها انها يهوديه وده لان آه، الدكتور محمد ابو الغار آه، ذكرها في كتابه آه، يهود مصر واللي كان بيجمع فيه فنانين الفنانين اليهود آه، في مصر وذكرها انها من ضمن الفنانات ال- آه، اليهوديات يعني في مصر وحفيدتها عزه آه، اكدت في كل المناسبات ان آه، جدتها آه، مسلمه وليها شهاده ميلاد آه، لاب وام آه، مسلمين آه كمان طلعوا عليها إشاعة إنها أمية يعني ولا بتعرف تقرأ ولا بتكتب لكنها كانت معاها فعلا الابتدائية كمان مش بس كده ده استعانت كمان بسيدة فرنسية علشان تعلمها الاتيكيت وتعلمها اللغة الفرنسية وتعلمها البيانو وفعلا كانت بتجيد اللغة الفرنسية هي كانت حابة تعلم نفسها حابة دايما تجدد من روحها وتتعلم كل حاجة هي مش واقفة عند حاجة معينة آه، اتقال عنها كمان انها اتدفنت في مقابر الصدقه وعابر السبيل والموضوع ده ليه حكايه زينات صدقي آه، لما كانت شغاله في فرقه آه، نجيب الريحاني آه، واثناء عرض المسرحيه واحد من الكومبارس وقع مات ونجيب الريحاني أصر إنه يكمل المسرحية طبعا زينات صدق زعلت جدا وبعد ما خلص العرض وقفت قدام الجمهور وقالت لهم يا جماعة النهاردة مات زميلنا غلبان يا ريت نقف دقيقة حداد عليه وبكرة جنازته وفعلا آه، زينات صدقي راحت اشترت مدفن وتاني يوم طلعت الجنازة من آه، المسرح من شارع عماد الدين وفضلت ماشية طول الطريق آه، تلف على القهاوي اللي في شارع عماد الدين وتقول لهم والنبي تعالوا آه، امشوا في جنازة الراجل ده غلبان قوي تعالوا امشوا في جنازته وصلوا عليه وفعلا آه، اتدفن في آه، مدافن آه، زينات صدقي زينات صدقي قالت لي آه، لل- ال- صاحب الم... او حارس المدفن آه، اي حد فقير او غلبان عايز يدفن في المقابر دي ادفنه بعد فتره آه، واحد من قرايبها قالوا لها ازاي انت يعني هتدفني فيها كل ال- ال- البوابين والشغالين و- ويدفنوا معانا قالت له مالكش دعوه وفعلا راحت عملت يافطه كبيره قوي وكتبت عليها مدافن آه، ف- الفقراء وعابر السبيل وبعد فتره آه، اتع- يعني طلعت سبحان الله عين ميه جنب ال- المدفن بتاع زينات صدقي راحت زينات صدقي وعملت حنفيه ميه وكتبت عليها آه، يعني مياه جاريه مجاني وقالت لي ال- لحارس المدفن لو بعتها ه- همشيك من المدفن آه، كان ليها مواقف إنسانية وجدعة جدا آه، مع أصحابها آه، لدرجة إن هي كانت بتجيب كل أسبوع 100 فرخة وكانت توزعها على الشغالين وتوج- وتوزعها على عمال النظافة وكانت بتهتم جدا باليتامى والفقراء آه، لدرجة إن في يوم من الأيام وبعد ما دقت حالتها و- و- والدنيا يعني دو يعني دارت وشها ليها شوية طبعا حالتها ما بقاش زي الأول ده لأن الضرايب آه، آه، كانت مفروضة عليها بمبلغ كبير جدا في الوقت ده 20 ألف جنيه اضطرت إن هي تبيع آه، بعض حاجات من ال- الأشياء الثمينة اللي عندها في البيت زي السجاد العجمي زي الفازات ال- الغالية زي مجوهراتها عشان تقدر تسد آه، الضرايب وفي يوم من الايام حفيدتها عزه كانت آه، في الشارع وشافت هناك آه، فاطمه رشدي وقالت لها ان انا شفت فاطمه رشدي في الشارع نزلت آه، زينات صدقي وفعلا لقت فاطمه رشدي في حاله لا يرسى لها وكانت عايشه في بنسي... في بنسيون فقير جدا المهم بكت عشانها جدا وزعلت قوي وخدتها عندها البيت وقالت لها انت هتعيشي معايا وهنقسم لقمتنا سوا وقالت لحفيدتها عزه اكرمي الضيف حتى لو معكيش حاجه وفعلا عاشت معاها فتره بعد كده عملوا لها آه، قبل ما يدوها شقه آه، ونقابه التمثيل تهتم بيها آه كمان عايزه اقول لكم ان آه، زينات صدقي كانت انسانه جدا وكانت بتحب فنها قوي وقعدت تقريبا 23 سنه من غير ما تمثل وكانت آه، يعني زعلانه ان المنتجين وال- والمخرجين محدش بقى يسال فيها محدش بقى ي- يعرض عليها اي دور آه، نسيوها كل الف... كل الفنانين نسيوها آه، كانت حفيدتها عزه بتقول انها كانت دايما تقعد في اوضتها وتبكي وزعلانه ويحاولوا معاها ان يضغطوا عليها انها تقبل اي تقبل اي دور ومع الالحاح بقى والضغط قبلت دور في فيلم اسمه آه، بنت اسمها محمود مع سمير صبري وسهير رمزي وكانت لما كانت بتمثل في الفيلم كانت بتمثل دور شغاله يعني داده آه، كانت بترجع كل مره من التصوير بتعيط وزعلانه جدا وكانوا بيسالوها ليه بتعيطي قالت ان هم ما بيعاملوهاش كفنانه كبيره ليها قيمتها زي زينات صدقي وان هم بيعاملوها زي اي حد انا مش هشتغل تاني في التمثيل انا مش همثل تاني انا مش هضيع تاريخي اللي عملته وسط نجوم كبار علشان خاطر ملاليم انا كلها بدقه وما وما امثلش وما هنش نفسي بالشكل ده وفعلا قعدت زينات صدق في بيتها آه، ما بتسالش ما, بت... ما بتعملش علاقات مع حد هي كافيه خيرها شرها زينات صدق مره من المرات كده وهي يعني آه، نايمه حلمت بحلم ان عندها مصاحف كتير قوي في البيت ولما قامت من النوم راحت آه، الازهر واشترت مصاحف كتير جدا وكانت بتهادي بيها اي حد يعني اي حد يزورها تهاديه بمصحف لدرجه ان جارها آه، المسيحي هادته بمصحف وموجود لحد دلوقتي مع اولاده وهم محتفظين بمصحف آه، زينات صدقي وبيقولوا ان هو كان بشره خير علي- عليهم جدا يعني آه، آه، زينات صدقي لما كانت بتقرا في ال- في المصحف دايما كانت بت كل مره آه، تقرا وتخلص قرايه تروح كاتبه رساله آه، وتحطها في قلب المصحف اللي هي بتقرا فيه يعني مثلا كانت تقول ايه يا رب سد ديني يا رب حنن صاحب الايجار عليا عشان الايجار المتاخر آه، صاحب البيت عليا عشان الايجار متاخر يا رب آه، استرني يا رب اديني الصحه يا رب انا انا ما بقاش معايا زي الاول يا رب خليك دايما ساترني وكانت تكتب الرسائل دي وتحطها في قلب المصحف ما كانتش بتشتكي غير لله آه، زينات صدقي كانت ست جدعه جدا وجميله جدا آه، قالوا عنها انها عانس ما اتجوزتش آه، بس هي اتجوزت آه، مره من ابن عمها الطبيب وكانت سنها 15 سنه زي ما قلنا ومره تانية اتجوزت من آه، ضابط من الضباط من آه، الضباط الاحرار آه، كان بيجي لها دايما الفرقه فرقه نجيب الريحاني ويتفرج عليها وهو كان حب عمرها واتجوزته لمده 14 سنه بس كل ده كان من ورا اهله آه والده كان عمده وطبعا علشان يتجوز ممثله كانت حاجه صعبه جدا بس هي اتجوزته بشكل رسمي وعمها كان حاضر ال- الفرح وكل زمايل- زمايلها عارفين وعارفين ان ده جوزها ويعني الموضوع معلن ما بينهم لكن اهله ما كانوش يعرفوا اي حاجه وفي يوم من الايام والدتها كانت موجوده عندها عايشه معاها فبيقول لها آه، ايه رايك لو تسيب التمثيل ووالدتك نبعتها لاي حد من اخواتك او انا مس- انا مستعده احطها في دار مسنين واصرف عليها راحت جايبه سماعه التليفون وراحت خبطه في دماغه راح مطلقها مع انه كان حب عمرها آه، ما اتجوزتش بعدها آه، زينات صدقي اتكرمت مره واحده بس آه، كرمها آه، انور السادات في عيد الفن واتصل عليها شخصيا وما كانتش مصدقه لما حفيدتها عزه آه، سمعت صوت انور السادات في التليفون وهو بيقول لها انا عايز زينات صدقي كانت آه، متبرجله معقوله وفعلا قال لها يا زينات انا عايزه عشان عايزك عشان تتكرمي وعايزك كمان عشان تحضري فرح بنتي وفعلا حضرت ال- التكريم ب... ما كانتش مجهزه نفسها وناس كتير قالوا ان هي ما كانتش لاقيه فساتين ما كانتش لاقيه تجيب حق فستان لا فساتينها كانت موجوده وكل حاجه بس التكريم كان قبلها بيوم وهي ما لحقتش انها تعمل اي حاجه يعني او تظبط فستان على قدها المهم لبست جيبه وبلوزه بسيطه جدا وقالت انا عايزه اطلع على طبيعتي وفعلا آه، راحت كرمها انور السادات وعمل لها معاش استثنائي واداها شيك ب 1000 جنيه آه عايزه اقول لكم هو كان بيحبها جدا لدرجه ان هو اداها الرقم التليفون الشخصي بتاعه هو وقال لها لو احتجتي اي حاجه يا زينات اتصلي بيا شخصيا ولازم تحضري فرح بنتي وعايزه اقول لكم بقى حاجه ظريفه جدا حصلت في فرح بنته آه المهم اتصل بيها مره تانية انور السادات وقال لها آه فرح بنتي ولازم تيجي عندك عربيه يا زينات قالت له لا فقال لها في عربيه هتاخدك وتعالي انت وبنتك وفعلا كانت لابسه بقى فستان تمر حنه اللي كانت فيه تمر حنه وكان ليه ديل طويل قوي المهم وهي واقفه تسلم على انور السادات فبنتها راحت آه، عزه حفيدتها دايسه على الديل فقالت لها يوه قطيعه هتوقعيني على الراجل قام ضحك انور السادات وقال لها الراجل يا زينات وقعدت تضحك وجيهان السادات قعدوا يضحكوا وفضلوا قاعدين على ترابيزه جيهان فضلت قاعده على ترابيزه جيهان السادات وانور آه آه انور السادات وجيهان السادات كان بيكرمها جدا وكان بيحبها جدا وقال لها لو احتجتي اي حاجه لازم تطلبيني ولازم تقولي لي آه، بعدها بفترة وبعد ما كانوا صارفين لها آه، معاش آه، يا دوبك قعدت ثلاث شهور وتعبت زينات صدقي وجالها زي مية على الرئة وحاولوا معاها ان هم يتصلوا بانور السادات علشان تروح مستشفى كبيره وتتعالج لكنها رفضت هي فضلت انها آه، تفضل في بيتها وتموت في بيتها وفعلا مفيش اسبوع وماتت زينات صدقي آه، آه، 2 مارس سنه 1978 ماتت آه، ست ستات آه، الست زينات آه، صاروخ الكوميديا ماتت اجدع واجمد كوميديانه عرفتها آه، عرفتها السينما المصريه آه، كنت مبسوطه جدا للحلقه دي بجد حلقه انا استمتعت وانا آه، آه، بحكيها واستمتعت بزينات صدق جدا آه، يا رب تكونوا استمتعتوا معايا كانت معاكم بوس الخطيب وكان زمان كل يوم أربع الساعة 3 ونص مع السلامة
قلبي جرى ايه الدنيا احلوت كده ليه يا عينيا قلبي جرى ايه الدنيا احلوت كده ليه يا اصحابي يا املي يا جيراني انا عايز اخدكوا في احضاني يا اصحابي يا املي يا جيراني انا عايز اخدكوا في احضاني مش قادر على فرحة قلبي مش قادر ابدا يا حبايبي مش قادر على فرحة قلبي مش قادر ابدا يا حبايبي الكلمة اللي أنا عايش بيها راح أدوب كل الشوق فيها الكلمة اللي أنا عايش بيها راح أدوب كل الشوق فيها وأحاولها وأعدها وأغنيها